أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم ارزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن بشير ابن الخصاصية أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيده فقال لي يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله تبارك وتعالى أصبحت تماشي رسوله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له بقى كده زعلان شوية من ربنا زعلان ليه ده انت ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصبحت أنقم على الله شيئا قد أعطاني الله تبارك وتعالى كل خير فتصور انت بقى احنا النهاردة هنبقى محل بشير بن الخصاصية هذا نماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن اليوم نمشي سويا في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عايزك النهاردة بقى كده تتهلل وتنشرح وتفرح فأنت الآن ممسك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وستمشي معه في الطريق كنا قد توقفنا عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أدائه لصلاة الصبح وجلس صلى الله عليه وسلم إلى شروق الشمس يذكر الله تعالى ثم خرج من المسجد هذا الوقت اللي هو وقت الضحى بيسمى وقت البكور وهو أول النهار والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها الصحابي روي الحديث ده اسمه صخر ابن وداع بيقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا يبعثه أول النهار تبركا فصخر كان راجل تاجر فكان يبعث تجارته أول النهار فأثري ثراء عظيما وكثر ماله انت عينك فتحت انا عارفك فأول درس هناخده النهاردة واحنا لسه خارجين اهو النبي صلى الله عليه وسلم راح قايل اللهم بارك لأمتي في بكورها قلت بقى لا انا من هنا ورايح هبقى مصحصح الوقت ده لحسن الوقت ده وقت الأرزاق كلها كانت عائشة رضي الله عنها تقول عجبت لمن ينام في وقت البكور كيف يرزق يبقى أول حاجة عايزين نصححها النهاردة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننام في هذا الوقت وهو في طريق العودة إلى بيته صلى الله عليه وسلم هتلاحظ أنه كان أسرع الناس مشيا هو خارج والصحابة حواليه هتلاقيه كان أكتر واحد يمشي بس مشيته مش جري صلى الله عليه وسلم مش يجري لا بس هو يمد كده في الخطوة سيدنا أبو هريرة كان بيقول ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث نقعد نحن نحفي ورا النبي صلى الله عليه وسلم عشان نحصله والنبي صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت لينا هتلاقي ان النبي لما كان يمشي الصحابة ما تلاقيهمش وراه أبدا يا إما تلاقيهم بعضهم قدامه أو بين يديه شوية عن يمينه وشوية عن شماله إنما ما كانوش يمشوا وراه ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوا ظهري للملائكة النبي قال لهم سيبوا لي ظهري ظهري ده تحرسه الملائكة يمشون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوا ظهري للملائكة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى يذكر الله تعالى ويتفكر الدرس الثاني اللي هتتعلمه وانت ماشي في الطريق مع النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقيه ايه يا اما قاعد بيذكر يا اما تلاقيه ساكت وبيتفكر فقد كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله في كل الأوقات لا يترك الذكر أبدا إلا أن يتفكر درس التفكر ده أنا عايز أقف عنده حتة وانت واقف كده بتبص على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاقيه مطرق وساعات كده تلاقيه باصص للسماء وكأنه يناجي الله تبارك وتعالى يا شباب والله درس عملي اطلع كده الروف تطلع فوق السطح كده مرة بالليل بس ما تخافش واقعد انظر للسماء بس في لحظة هدوء او يعني اقعد كده في البلكونة المهم يعني اقعد كده منك للسماء وتأمل وابدأ بقى كده ناجي ربنا سبحانه وتعالى لحظة تسكب الإيمان في القلوب جربوها الأسبوع ده كان الحسن البصري يقول تفكر ساعة خير من قيام ليلة ساعة دي يعني شوية وقت كده يعني تقعد كده تتفكر وتقعد تناجي ربنا سبحانه وتعالى كده يا أصلها لحظة صفاء مفيش حاجة بقى تاني تشغل قلبك لأنه بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى بالمناسبة يعني بدل ما احنا جينا في التفكر وكأنك انت برضه وانت بقى راجل علام انا عارفك فجالك الهاتف ده وافتكرت هذا الاثر يذكره ان عابدا من عباد بني اسرائيل كان عندهم في زمانهم ان الراجل اذا عبد الله ثلاثين سنه تظله سحابه الاثر في الحليه انك لو عبدت ربنا ثلاثين سنه تمشي في اي مكان السحابه تظلك هذا الرجل عبد الله ثلاثين سنه فلم يرى شيئا اشمعنى بقى ما الناس كلها ماشية في الظل اشمعنى أنا فشكى ذلك إلى والدته فقالت أمه ماذا تصنع قال يا أم عبدت الله ثلاثين سنة قالت يا بني هل تذكر ذنبا أذنبته في عبادتك فاكر ذنب عملته كده ما حدش يعني يخلو الله والله أبدا ده أنا يعني كنت قاعد شغال عشان السحابة تيجي مش جاية خالص معايا قال لا قالت يا بني بقيت واحدة إن نجوت منها رجوت أن تظلك السحابة هل رفعت طرفك إلى السماء ثم رددته بغير فكرة قال كثيرا قالت فذاك قالت له أنت بصيت مرة للسماء وما تفكرتش كده في خلق الله وازددت إيمان وبدأت تناجي الله سبحانه وتعالى وتحس بالمعاني الإيمانية الجميلة أو دي قال لها إيه كتير أو قالت له فبذلك حرمت إذا التفكر يا شباب ده الدرس الثاني اللي هتتعلمه وانت لسه ماشي وإيدك في إيد النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بيده وهو يمشي بك في الطريق في اللحظة دي يمكن يخطر ببالك النبي قاعد بيتفكر في إيه امال احنا بنتفكر في ايه والنبي بيتفكر في ايه احنا مشغولين بالدنيا فقلت بقى واحنا ملهاش حل الشغلانه دي احنا طول الوقت كده ما احنا في رفقه النبي نلحق ناخد لنا كلمتين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا مشغولين بالدنيا ازاي نطلع هم الدنيا ده من قلوبنا ونبقى مشغولين بهم الاخره الهم ده نشيله مننا ازاي فقال لك صلى الله عليه وسلم شوف من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة مشغول بالدنيا ليه؟ هتجيلك لغاية رجليك لو انت مشغول بهم الآخرة هو يرزق بغير حساب مش مصدق ليه؟ هيفتح لك أبوابه ايه يعني؟ عايز كام بس قول لي قول قول ما يهمكش نفسك في كام غني سبحانه وتعالى يده سحاء الليل والنهار لا تنفد ايه اللي هينقص في ملك ربنا يعني عايز مليون جنيه لا فتحت انت اكتر المليون يعملوا ايه اليومين دول الله سبحانه وتعالى هو الغني فمن كانت الدنيا بقى همه جعل الله فقره بين عينيه والله عمرك ما هتحس ان معاك فلوس الشباب بقى يجي من هنا ومن هنا يقول والله معايا وراكب وعندي و... وبرضه مش سعيد قول لي انت ايه ادهم لي انا وانا هبقى سعيد مالكش دعوه والله كذلك جعل الله فقره بين عينيه وفرق الله عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له النبي هيقول لك انا هقول لك زي ما قلت لابن مسعود رضي الله عنه ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي يعني ربيع يا جماعة الدنيا ربيع الربيع الربيع يعني ربيع قلبي يعني الدنيا تبقى ربيع كده خريف وربيع وشتاء وصيف الربيع يعني الجدول النهر الصغير ما برضو جدول دي مش نافعة جدول الضرب يبقى نهر صغير مجرى على قلبي يبقى كأنك انت ايه بتروي قلبك من النهر ده ماشي ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا الشاهد النبي قال إيه لسيدنا ابن مسعود لما قال له الحديث ده قال له ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن أدي الواجب الثالث يا شباب نحفظ الحديث ده زي اسمنا وانت ماشي وإيدك في إيد النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي كل ما يعدي على حد يلقي عليه السلام وقال لك أقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف طب ده يمكن يكون ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف هكذا هديه صلى الله عليه وسلم فقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير ووقف النبي صلى الله عليه وسلم لقى شوية ناس كده قاعدين قوم لقيت النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليهم السلام ثلاث مرات أول ما دخل عليهم هو معدي كده راح ألقى عليهم السلام ولما جاء ليجلس عندهم ألقى عليهم السلام ولما استأذنهم لكي يتركهم أيضا ألقى عليهم السلام أدي السنة تلقي السلام كم مرة بقى ثلاث مرات مرة أول ما تتلقاهم مرة لما تجلس عندهم ومرة لما تسيبهم والحديث في البخاري أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم يقولها تاني وتالت لغاية ما تتفهم بيفهموها من أول مرة خلاص كفاية إنما تحتاج لمرة تانية تحتاج لمرة تالتة كان هكذا يصنع صلى الله عليه وسلم وإذا أتى قوم يسلم عليهم ثلاثا هيشد انتباهك قوي إن الصحابة كانوا في منتهى الحب والألفة كانوا رضوان الله تعالى عليهم إذا تلاقوا يتصافحوا بس ما كانش بيقبلوا بعض إلا إذا كان واحد جاي من سفر هنا بقى يقبل بعضهم بعضا وطبعا ده تطبيق عملي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا الذنوب بتتناثر وانت بتصافح أخوك كده الذنوب بتنزل فجامد عشان تطلع حاجات جامدة يعني كده هتسأله هتقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسنا نلاقي الناس كده في زماننا احنا اوصنا عشان اروح اقول لهم يعملوا حاجه يمكن يحبوا بعض زي ما انا شفت الصحابه بتحب بعض هيقول لك افشوا السلام بينكم تتحابوا افشوا السلام والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم روشتة سهلة قوي عشان قلوبنا ترجع تحب بعض تاني لأن ده أحد الأفات الخطيرة جدا اللي يحسها أي حد في زماننا ده القلوب متنافرة كله بيهمه الفلوس ويهمه مركزه ويفكر في عياله ويفكر في حاله والإسلام ده بقى والمسلمين دول بقى خارج نطاق الخدمة بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم هيمر هيلاقي أولاد صغيرين قاعدين بيلعبوا بسهام فراح النبي صلى الله عليه وسلم واقف وراح ألقى عليهم السلام دول عيال صغيرين النبي ده يعني حاجة كبيرة قوي كده ايه شوية العيال دول اللي هيقف النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسلم عليهم يعني انت قاعد تقول ايه اللي بيحصل ده راح مسلم عليهم صلى الله عليه وسلم وراح قال لهم انتوا بتعملوا ايه قالوا نرمي قاعدين بنتعلم رمي السهام قال ارموا وانا معكم وراحوا واقفين صفين ناس قاعده بترمي وراح النبي واقف معاهم الفريق الثاني وقف قال له لا كده ما ينفعش كده يكسبوا على طول قال ارموا وانا معكما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس كان بيقول كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال والصبيان قلت في نفسك آه والله كان هو الرحمة المهداة رحمة للصغير والكبير قلبك انشرح لما شفت المشهد الجميل ده وشفت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم وبيلعب معاهم هو يعني ينفع نلعب ينفع نلعب بس نلعب حاجة مهمة حاجة مفيدة مش نقضيها كلها PlayStation video games حاجات كده يعني لا ما تنفعش نلعب بس حاجة تفيدنا بعدين اعترضته امرأة عرفت بعد كده انها كانت أرملة وواحد غلبان فقلت بقى ايه النبي هيقول بص لأي حد كده شوفوا الموضوع ده انت لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وقف وما سابهمش إلا بعد ما قضى لهم حاجاتهم كان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته فأنت وقفت كده وسألته يا رسول الله طب وإيه يعني الأجر العظيم ده لو أنا يعني وعملت حاجة لأرملة ولا مسكين ولا كذا فقال لك الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار يعني برضو انت ممكن تكون سكتك سكة تانية انت مش ماشية معاك سكة القيام والصيام والموضوع ده افتح في سكة تانية اهي ممكن يكون سعيك على أرملة أو واحد غلبان يبقى أجره قد أجره كده كأنك بتجاهد في سبيل الله أو كأجر واحد طول النهار صايم وطول الليل يقوم الليل انت ساعتها هتفكر وهتاخد قرار أكيد لازم الموضوع ده نشوف له حاجة بقى ما هي مش ماشية معانا القصة بتاعت الصيام والقيام والحاجات دي نعمل ايه نعمل ايه بس أنا بقى يا هساهم في جمعية من الجمعيات الخيرية دي مثلا أو أحاول إن احنا نعمل حاجة زي كده تبقى شغلها الأساسي إنها تكفل اليتامى والأرامل والمساكين عشان أظفر بهذه الجائزة العظيمة يكتب لي ثواب واحد قايم الليل وصايم النهار ثواب واحد بيجاهد ويقاتل في سبيل الله بعد كده بصيت لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي لمح حجر محطوط في الطريق راح سايبكم وراح جاي واخد الحجر وشايله جيت انت توطي تقول له لا لا لا يا رسول الله انا اعملها انا قال لك لا لا لقد رايت رجلا في الجنه يتقلب في الجنه في شجره قطعها من ظهر الطريق ده انا شفت بعيني واحد في الجنه قاعد بيتبغدد في الجنه بيتهنى في الجنة يتقلب في الجنة وفي نعيم الجنة عشان ايه كان في جذع شجرة في الطريق راح شاله بقى ليه النعيم ده كله والنبي صلى الله عليه وسلم علمك بقى في الدرس ده أنه لا إيثار في الطاعات لا ما فيهاش إيثار دي بقى كل واحد يجري علشان خاطر يظفر بهذه الجوائز بعد كده توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجر أزواجه في نظام كده احنا ماشيين بقى 24 ساعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نظام للنبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه كان يدخل عليهم إمتى التسع حجرات كان يدخل عليهم بعد الفجر وبعد العصر وليلا بالليل بقى بعد العشاء لازم كده بعد الفجر يطوف عليهم يعمل ايه بقى ساعتها بعد الفجر الحديث عند ابن مردويه كما في فتح الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس ثم يدخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهم ويدعو لهن يبقى كان بيعمل ايه يسلم عليهم ويدعي لهم ربنا يبارك فيكم ربنا يسرع أحوالكم ويدخل البيت تاني لغاية ما يدخل في بيت الذي هو عندها فيمكث فيه صلى الله عليه وسلم هيجي بقى لما نيجي في وقت العصر برضه كان بيدخل بعد العصر بس يقعد ويستأنس يقعد شوية بقى ويكلمهم شوية وليلا ربما يجتمعوا كلهم في بيت التي هو عندها كلهم يجوا يقعدوا في البيت ده والنبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم أو يطوف عليهم في الليلة الواحدة صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة كانت بتقول كان صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس يعني في بيت التي هو عندها يبقى هي دي التي قد يعني يدخل بها أما غيرهم فكان صلى الله عليه وسلم لا يمسهم طالما ليس في أيامهم هتلاحظ ان هو دخل بيت امنا جويريه رضي الله عنها فاكرين المشهد هيدخل عليها صلى الله عليه وسلم فيجدها تذكر الله في مصلاها خدوا بالكم الوقت صلت الفجر وقعد النبي لغايه الضحى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وطاف على البيوت قول اديها كمان يا عم تلت ساعه نص ساعه وهي قاعده من الفجر جالسة في مصلاها تذكر الله عشان كده حتى هو صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها لسه قاعدة بتذكر الله قالت نعم فقال لها لقد قلت بعدك كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن ليه سبحان الله وبحمده عدد خلقي رضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي انت بقى هتاخد رسالة من هنا تقول امال مراتي ولا اختي ولا امي ما تعملوش الكلام ده ليه محدش يعني بيقعد من الفجر لغاية الساعة سبعة قاعدين بيذكروا الله تعالى قلت بس انا اول ما نسيب رحلة النبي صلى الله عليه وسلم هنروح ونقول لهم الرسالة دي اذكروا الله تعالى في هذا اليوم وفي هذا الوقت فإنه بركة على الإنسان وبركة على بيته تلاحظ انه كان كل ما يدخل بيت يعمل شوية حاجات يلقي السلام ويذكر الله تعالى ولما دخل البيت اللي هو استقر فيه ألقى عليهم السلام ثم ذكر الله تعالى وقال إيه دعاء الدخول دخول البيت اللي هو اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم يلقي السلام على أهل أول ما بيخش النبي صلى الله عليه وسلم يروح قايل الذكر الذكر ده ذكر الدخول ولاحظوا تاني مهم قوي ده علشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل إذا دخل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء يبقى كده إيه جنبنا البيت من الشياطين حاجة من سنته مهجورة أوي أنه كان إذا دخل البيت أول شيء يبدأ به قبل ما يقعد السواك حديث في صحيح مسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالإيه؟ بالسواك الوقت بقى أنت جعان فمستني بقى النبي يفطرك فبصيت لقيت النبي صلى الله عليه وسلم دخل فسأل أهله هل عندكم من طعام؟ قالوا لا اتصدمت أنت قالوا لا قال اللهم إني صائم قال لك إيه الأخبار؟ قلت له اللهم إني صائم هنعمل إيه يعني؟ صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم افتكرت اليوم ده كان يوم سبت وموافق الثالث عشر وهقول لك ليه خليته يوم سبت يعني اولا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر اللي هم الايام البيض لا يتركها في سفر ولا حضر لا في سفر ولا حضر يعني لو مسافر حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الجديد بقى كان اكثر صيامه في السبعة أيام أيام إيه؟ الاثنين والخميس صح؟ لا السبت والأحد والله كده ما تخافوش أنا ما بجيبش الأحاديث صحيح كان أكثر صومه السبت والأحد ويقول هما يوم عيد المشركين فأحب أن أخالفهم وكان يصوم الاثنين والخميس فقيل له لما تصوم في هذه الأيام فقال الأعمال تعرض كل اثنين وخميس يبقى كان ساعات يصوم كده يصوم ايه سبت وحد كتير بس السبت مع الحد ما يفرضش السبت لوحده ماشي او ساعات يصوم الاثنين والخميس وساعات كان يعمل حاجه بقى تانية خالص يصوم السبت والحد والاثنين في اسبوع او في شهر ويصوم من الشهر اللي بعديه في الايام نفسها الثلاث والاربع والخميس طيب لما دخل البيت وعرفت انه صايم بصيت لقيت النبي بيعمل ايه بقى في البيت ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة فحديث قالت كان بشرا من البشر كان راجل عادي جدا في البيت ده بص العادي بتاع اللي هو بشرا من البشر كان بيعمل ايه كان يفلي ثوبه لو الثوب فيه حاجة يبتدي النبي صلى الله عليه وسلم يصححها وكذا ويحلب شاته النبي بنفسه بيحلب الشاه وكان يخدم نفسه شفتوا الكلام ده خطر على الرجالة المتجوزين بالذات يخيط ثوبه يخصف نعله يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم بيعمل زي ما الرجالة بتعمل في بيوتها عادي يعني والرجالة بتعمل كده في بيوتها صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا عايز أقف موقف تاني أكيد طبعا حسن المعاشرة لكن عايز أقف عند تواضعه صلى الله عليه وسلم انت لما تشوف النبي بيحلب الشاه بايديه لما تشوف النبي بيصلح حذاءه بايديه لما جاب ابره وبدا يخيط الثوب بايديه صلى الله عليه وسلم ده الواحد مننا بس لما يبتدي بس يشتغل له شغلانتين ولا حاجه يبتدي بقى ما تسيبونا في حالنا خلونا نركز عايزين نشوف اللي ورانا ورانا دعوه ورانا شغل وهكذا امال ايه ده تلاقيه يقوم بكل الادوار في بيته زوج وهو اب لفاطمة وهو نبي مرسل يوحى إليه وهو معلم وهو مربي وهو قائد للجيش ايه ده عشان كده انت معايا 24 ساعة بتوع النبي بركة كده تحس ان هم كتير قوي يعني الحاجات دي كلها بتتعمل ازاي تواضعه صلى الله عليه وسلم عايز اقول فيها حاجة مهمة عشان ايه بقى اخطر حاجة تهدد ايمانك الكبر ومشكلة الكبر يا شباب انكم ما بتبقوش عارفين ان ده كبر احنا فاهمين ان الكبر ايه الواحد يبص للراجل كده ايه ده مش من مستوايا كده يعني ان انت تبص له يعني بيتكلم معايا ازاي ده مش عارف هو بيكلم مين لا حول ولا قوه الا بالله قدامه 100 سنه عشان يفهم كده يعني تبقى هي دي احتقار الناس لكن الكبر مش كده بس يا ريت بس كان احتقار الناس كنت هتقول انا راجل جدع ويعني واجتماعي وحبوب يعني انما النبي قال الكبر بطر الحق وغمط الناس غمط الناس احتقار الناس بطر الحق انك تعرف الحق وتطنش وتكبر هو ده بطر الحق اي دفع الحق انت عارف ان الخير هنا ان الحق هنا بس صعب قوي يعني ان دلوقتي الواحد يعمل اصل كده بقى هو ده خطورته في ايه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ذرة كبر وأنا الشباب لما يجي حد منهم يكلمني شيخ أنا مصاحب وبتاع ومش عارف أسيب الصحوبية والموضوع والحاجة أبتدي أقول له صدقني الموضوع مش في الصحوبية والموضوع مش هنا بس استنى كده لما هنقعد نحفر هنطلع حاجات أعمق من كده شوية بشوية بشوية يبتدي يقول لي أيوة هو أنا كنت مصاحب ليه يعني عشان يعني أحس أن أهي شايف أنا واخد مين أحقق ذاتي يعني نوع من الكبر خدتوا بالكم هي دي الخطورة في الموضوع أنه لا يدخل الجنة تحرم عليه الجنة إذا كان في قلبه ذرة نقطة نقطة كده حاجة بسيطة ما كانش ياخد باله منها يعني مش حاجة الناس تلاحظها حتى ذرة كبر توديه فين؟ عشان كده الصحابة لما عرفوا الكلام ده بكوا التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو ذات مرة على المروة كأنهم في النسك فمضى عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر يبكي هما الاثنين وقفوا قعدوا يكلموا بعض كده بعدين سيدنا عبد الله بن عمرو مشي وسيدنا عبد الله بن عمر اللي قعد على الجبل وقعد يبكي فقال له رجل ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن مالك قال لك إيه خلاك تقعد تعيط كده قال إنه زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار والحديث رواه الإمام أحمد بإسناد حسن شفتوا تعمل إيه؟ طب نخلص منها إزاي؟ هو ده العلاج اللي كان بيعمله النبي ده قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي وأحسنه الألباني ما استكبر من أكل مع خادمه عشان كده عبد الله بن عمر بقى لما سمع الحديث ده بقى يعمل إيه؟ كان لا يفطر إلا مع المساكين شفتوا كان يعمل ايه يقول لك انا اروح اقعد مع الغلابه الله عند المنكسره قلوبهم في نفس الوقت اطلع الكبر من قلبي فيقعد ياكل مع واحد غلبان ما استكبر من اكل معه خادمه وركب الحمار بالاسواق ممكن تركب لك عربيه عاديه يعني والناس تقعد تبص عليك تقول ايه اللي انت راكبه ده بس برضه ايه من باب انك تكسر دي من قلبك والتالتة بقى واعتقل الشاة فحلبها انت تعمل حاجة في البيت ما تتعملش ينفع تكنس في البيت انا جاي عليكم النهاردة على الاخر اعمل حاجة ما تتعملش بعض العلماء الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين كان يهذب نفسه بإيه بتنظيف الحمام كان إيه حجة الإسلام يعني حاجة كده بقى يعني مفيش بعديها كان يعمل إيه يعمل كده يقول إيه أكثر الكبر من نفسي فخليك حلو خليك ظريف تعملش كده عشان النفخة دي بتودي في ستين ألف سلامة كان سيدنا عبد الله بن سلام أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يمشي يروح شايل حزمة من حطب على كتفه كده ويمشي حطب فقيل له ما يحملك على هذا وقد أغناك الله كان غني كان معاه فلوس ويشيل كرتونة كده يعني ولا يشيل حاجة زي في زماننا يعني يشيل حزمة حطب ويمشي بيها قال أردت أن أدفع الكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من في قلبه خردلة من كبر فاهمين؟ فعشان كده النبي كان عنده موالي كان عنده خدم فسهل قوي ان هو كان يقول له يا فلان احلب انت الشاه ويا علان امسك القميص ده خيطهولي فده درس مهم قوي انا وقفت عنده كتير علشان خاطر نتعلم الهدي ده من النبي صلى الله عليه وسلم أكيد الموقف ده اتعلمت منه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وهو قاعد صلى الله عليه وسلم استأذنه واحد قال له إن في فلان مريض فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تيجي هنروح نعود مريض وراح مبشرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك كن مع صاحب البلاء تواضعا لربك وإيمانا علمك تاني التواضع وكأن موضوع التواضع ده مهم وخطير قوي قال لك تعمل ايه كن مع صاحب البلاء خليك مع صاحب البلاء علشان تتعلم التواضع ويكون في ذلك زيادة لإيمانك وبعدين راح النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك بفضل عيادة المريض ما هو كده هيعلمك درس تاني بقى اللي هو درس الاحتساب وانت رايح تعمل العمل انا رايح اعمل كده ليه جدعانة يعني رايحين نعمل كده ليه يفكرك بثواب عيادة المريض اول شيء هيقول لك انت فرحان قوي ان انا معاك في الطريق مش كده ايه رأيك بقى لو بقى ربنا اللي معاك ايه رأيك ده ثوابها قال الله في الحديث القدسي هيذكرك بالحديث مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ربنا هنا فبالتالي أنت في معية الله يبقى ربنا هيحفظك يبقى ربنا هيصونك يبقى ربنا هيدفع عنك تيجي تقول لي بقى غض البصر وتيجي تقول لي بقى المشاكل بتاعت بتاعت بتاعت للصبح يعني زي ما انت عايز إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور فيدفع عنك سبب من الأسباب تبقى ايه عيادة مريض ايه كمان هيقول لك صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب منشاك وتبوأت من الجنة منزلا بيت في الجنة بالزيارة دي منزل في الجنة ويصلي عليك سبعون ألف ملك إذا زرته في أي ساعة من نهار أو ليل صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن عاده في المساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وأنا دايما أقول سبعين ألف ملك استاد القاهرة كله متقفل سبعين ألف بس بقى شغالين صح وشغالين طول الوقت اللهم اغفر لها اللهم ارحمها اللهم اغفر لها اللهم ارحمها خلاص عايز ايه تاني وقال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمه تحس ان هو داخل البحر كده وبيغرف رحمة رحمات قاعدة بتنزل عليه فإذا جلس عنده اغتمس فيها غرق في بحر رحمة ربنا إذا عدت المريض وتبقى في ضمان ربنا في ضمان الله سبحانه وتعالى هو ربنا يتولاك قال خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله غشوا بقى الحاجات دي واشتغلوا بيها أي واحدة من الخمسة من عاد مريضا ماشي أو خرج في جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس ينفعوا معانا ثلاثة اللي هم عاد مريض خرج في جنازة يقعد في البيت لا الناس يتضرروا منه ولا هو يتضرر بالناس النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود حتى المشرك حتى الكافر النبي كان بيعوده دخل على الغلام اليهودي يعوده وكان سببا في إسلامه بعيادته له انت بقى هتاخد قرار طبعا لما سمعت الأحاديث الجميلة قوي دي قلت بقى القرار ان احنا ان شاء الله ما يعديش علينا شهر ويبقى ما يعديش عليك أسبوع تبقى أحسن إلا وتكون رايح مجمع صحابك ورايحين مستشفى أو لو في واحد تعرفوه مريض تزوروه زيارة للمريض تخوض في رحمة الله تعالى كل ما تلاقي نفسك كده مش جاية معاك خالص ما هو الرحمة دي أنا دايما أقول البنزين اللي بيشغلك الرحمة نزلت تلاقي نفسك فايق وشغال وإيه ده آه فعلا جرب كده روح عمرة وامسك المصحف وابتدي اقرا تلاقي القرآن حلو قوي وسهل وعلى لسانك وجزء جزئين ومفيش مشاكل اعملها هنا دي بقى ولا الهوى قول بقى كده للصبح امال هناك كان قرآن وهنا قرآن ايه الفرق يعني الرحمة نزل لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المريض ماذا صنع الأول طرق الباب فلم يستقبل الباب بوجهه لما جه خبط على الباب ما حطش وشه كده انما خبط خبطتين وبدا يلتفت اما عن يمين او شمال انما راح باصص الناحيه اليمين كده او بص على الناحيه الشمال وما بصش تجاه البيت عشان لو حد فتح ما يكونوش واخدين بالهم ولا حاجه يبقى يلحقوا يعني ويحط وجهه في الارض ويقول السلام عليكم السلام عليكم حتى يعرفوا انه فلان ويسمي اسمه يقول محمد بالباب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فأذنوا له فدخل على المريض فأول ما عينه وقعت على المريض سمعته يهمس يهمس لدرجة المريض ما سمعش قال إيه قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا دي روشتة بقى خطيرة لأن النبي قال ثواب كبير قوي للي يقول ده عارف إيه اللي يحصل له لم يصبه البلاء الذي عند المريض يعني أنا لو خدت بعضي ورحت معهد أورام محدش عايز يبتلى بالأمراض المستعصية والحاجات الصعبة دي فتدخل مثلا على الجماعة اللي عندهم سرطان ولا كانسر وعينك اول ما تقف عليهم بس ما يسمعوكش طبعا عشان ما يبقاش فيها احراج ليهم يعني الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به يا اخي حاجه لا تهمس وتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا تحمد ربنا على النعمه قال من راى صاحب بلاء فقال هكذا لم يصبه ذلك البلاء والحديث رواه الترمذي وصححه الالباني لم يصبه ذلك البلاء انا معلم الاخوه لما نبقى ماشيين مع بعض ولا حاجه وماشيين على الدائري ولا اي حاجه ويبص يلاقي عربيه مقلوبه اقول له بس اول ما عينك تبص عليها تروح قايل كده عشان العربيه بتاعتك ما يحصلهاش كده لم يصبه ذلك البلاء اول ما تشوف اي حد عنده بلاء معين واحد جن واحد ماشي في الشارع كده واحده مثلا طلقت وحصل اي مشكله اي ابتلاء نزل بالناس تروح قايل كده روشته خطيرة قوي للخروج من البلاء انك تحمد ربنا في هذا الوقت بهذا الحديث احفظه بقى اشتغل ده مهم قوي ده الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا بعدين لما جه يقعد عنده هو اول ما دخل قال الكلمتين دول يقعد فين قعد عند راسه راح قاعد كده جنب راسه بالظبط وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعي له فقال له لا بأس طهور إن شاء الله وبدأ يقول له أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقولها للمريض هكذا يعافيه الله تعالى من ذلك المرض إذا أخلص يعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وكان ساعات يقول اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة يجاهد في سبيلك يعني أو إن هو يذهب إلى الصلاة ويقول أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وبدأ يرقيه فكان يعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا فيأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة السبابة ده اللي انت بتتشاهد بيه ثم يضعها على التراب فيعلق بها شيء يحطها في الأرض كده ثم يتمسح بها على الموضع الذي جرح أو اعتل يعني واحد مثلا الجرح جرح معين مثلا في وجهه فيروح عامل النبي ايه يجيب ريقه كده صلى الله عليه وسلم ويحطه في الأرض وبعد كده يروح ماسح به ويقول كده بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد اشتكيت تعبان قلت نعم فرآه سيدنا جبريل وعلمنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نرقب هذه الرقية بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد بسم الله أرقيك والله يشفيك اوعى تقول يشفيك لو ضميت اليه يبقى ابتدى عليه يشفيك يعني يموتك يعني يخلص عليك الضمه دي في اللغه كده يشفي يعني يهلك فتقول له ربنا يشفيك يا اخي ربنا يشفيك بفتح الياء من الحاجات بقى الجديده خالص اللي انت عايز تتعلمها واعلمك تعملها وعايزين ننفذ الكلام ده الاسبوع ده احد الواجبات العمليه اللي عليكم زياره مريض خلال هذا الاسبوع منها ايه بقى ان انت تبتدي ترشده الى ما ينفعه اول حاجه تقول له انت تعبان ايه اللي تعبك يقول لك مثلا دماغي تعباني مش عارف ايدي رجلي بطني قول له حط ايدك على الحته اللي بتوجعك وسمي ثلاثه قول بسم الله بسم الله بسم الله ماشي بعدين قول اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر الحديث صحيح مسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد المريض الى بعض الحاجات اللي فيها شفاء كان يقول صلى الله عليه وسلم شرطة محجم اللي هي الحجام وشربة عسل والكي الشفاء في هذه الثلاثة وقال أنا أنهاكم عن الكي زي الحاجات اللي بتتعمل في الأمراض الجلدية وغيرها الكي ده يبقى آخر حاجة خالص إذا ما كانش فيه أي وسيلة أخرى المهم شرطة محجم أو شربة عسل وقال إن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام يعني الموت من السنة برضو هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إذا كان عندك أي حاجة من الحاجات دي تشتكي حاجة صداع ولا حاجة يرشده إلى أنه يعمل حجامة في رأسه لو كان يشتكي رجله يرشده أن يخضبها بالحناء يحني رجليه ماشي عن رجليك ما تخافش تبص لي ليه هم النساء اللي بيعملوا الكلام ده والله الرجاله كذلك كان اذا اشتكى احد راسه قال اذهب فاحتجم واذا اشتكى رجليه قال اذهب فاخضبها بالحناء في الموضع اللي هو بيؤلمه يعني لو حاجه في ساقه لو حاجه في قدمه يحنيها بعدين الحاجه اللي انا عايز اعلمها لك النهارده واحفظها واكتبها اللي معاه ورقه وقلم يكتب ورايا الدعاء ده علشان ده محتاجين تحفظوه وتقولوه للمريض يقوله انا دايما كده لما اروح مستشفى اقعد اقول له هو ما بيبقاش فاهم انا بقول له ليه الدعاء ده بس عشان هتعرفه دلوقتي امتى النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه قال له قل لا اله الا الله والله اكبر هتقول له قول لا اله الا الله والله اكبر فربنا يقول صدق عبدي لا اله الا انا وانا اكبر بعدين لا اله الا الله وحده ادي كده رقم اثنين تقولها تاني فيقول ربنا لا إله إلا أنا وأنا وحدي بعدين يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له هي سهلة يعني الكلام بس هيتقسم لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيقول ربنا صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي الرابعة بقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يزود له الملك وله الحمد وربنا برضه يصدقه أخيرا يروح قايل لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله نقولهم تاني بقى على بعض أول واحدة لا إله إلا الله والله أكبر الثانية لا إله إلا الله وحده التالتة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرابعة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد الخمسة لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما الهدي بقى قال من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار سبب من الأسباب أنه تعتق رقبته من النار والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني أيضا شفتوا بقى يا شباب يبقى أنت لو قلت الحاجات دي يمكن يكون سبب عتقه هو من النار ويبقى سبب عتقك أنت كمان ولك بمثل خلاص اتعلمنا ازاي نعود المريض ثم تتركه وقد أدخلت عليه السرور أفضل الأعمال إدخال السرور على قلب المؤمن وترضي قلبه مفيش مانع أن أنت تقول له بقول كده رضيت بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله عشان يذوق حلاوة الإيمان وعشان ما يبقاش متسخط على ربنا سبحانه وتعالى وتتركه والابتسام على وجهه هكذا فعل صلى الله عليه وسلم وترك المريض وهو فرح بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وانت بقى فرحان بالثواب العظيم ده ان انت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بتعود مريض والثواب والاجر الكبير اللي قلناه لعائد المريض ان شاء الله يكون من نصيبك وهو خارج النبي صلى الله عليه وسلم لقيته توجه الى السوق راح السوق صلى الله عليه وسلم اول حاجه لاحظت ان هو كان متعجل بيمشي بسرعه بزياده فقلت ليه يعني قال شر البقاع الأسواق هذه أبغض البلاد إلى الله عشان كده هتاخد قرار معايا وانت واقف هنا بقى المولات يا شباب المول ما هو ده السوق هو السوق يعني بتاع الخضار السوق كل حاجة فالقعدة في المول أبغض البلاد إلى الله أسواقها وكان صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم يقول إياكم وهيشات الأسواق هيشات الأسواق يعني إيه بقى؟ يعني إن الصوت يترفع وإن الناس تقعد تجادل وفاصل وتعمل الكلام اللي بيحصل في أي سوق قال إياكم وذلك ولما دخل السوق راح قايل الذكر قال إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وسمعت بقى ثواب عمرك ما هتلاقيه في حديث زي ده الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والشيخ الألباني حسنه إيه بقى؟ قال كتب الله له ألف ألف حسنة مليون حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى الله له بيتا في الجنة هي الفكرة إيه؟ الفكرة أن أنت في السوق غافل أنت دماغك في الدنيا دلوقتي هتجيب القميص ده ولا البنطلون ده ولا هتشتري لهم ده ولا هتعمل ده والناس إيه ده ده الحاجات الجديدة دي ده بكام يا نهار أبيض ده الأسعار بتاع فدماغك في الدنيا وبس فلما تلاقي قلبك هنا وتذكر ربنا تبقى كبيرة قوي ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل عن الفرين كأنك أنت الوحيد اللي بتحارب بجسمك عن الناس كلها أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يدعى ميثم بيقول بلغني أن الملك يغدو برايته الملك بيبقى معاه راية كده مع أول من يدخل المسجد أول واحد يخش المسجد الملك يديله راية فلا يزال بها معه عارف كأنه هو واقف فعلا بقى قوات كوماندوز على أعلى مستوى ماسك لك الراية وواقف جنبك فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله أول من يغدو إلى المسجد وبلغني أن الشيطان يغدو برايته إلى السوق فأول من يغدو إليه يكون معه فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله الفكرة أن الواحد ما يبقاش همه ان هو يتجول في الاسواق بدون سبب اللي هو ايه تعالوا ننزل نعمل شوبينج يعني تعالوا بقى نتفسح شويه فنشوف ايه الموضوع انت مش عايز تشتري ولا حاجه بس بتشوف الدنيا ماشيه ازاي يعني دي مش خروجه خالص ما تنفعش تبقى خروجه دي خالص الاسواق هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم لقيته لا يتخلف عن الدعوه في اي وقت من الاوقات النبي ما يسيبش الدعوه ابدا فلما دخل السوق بدا يدعو الناس فدخل على التجار فقال لهم يا معشر التجار فالتجار بدأوا يبصوا النبي بينده ليه في ايه قال يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق قال لهم خدوا بالكم أصل الشغلانة بتاعتكم دي كلها بقى مشاكل تحلف بالله على حاجة وهي ما حصلتش تغش في حاجة بسيطة يعني ما مش هتفرق ايه يعني إيه تخدعه تغرر بيه تخش على واحد تلاقيه يعني على نياته على الاخر مش فاهم في الدنيا فتروح مديله 200 المية ولا هو داري ويا انت ما تعرفش دي ماركه ال MFX ما تعرفش ماركه ال MFX دي احدث الماركات في العالم يا فندم دي حاجه يعني تاخد بيها على طول والله MFX خلاص كده يعني عشان كده الا من اتقى الله وبر وصدق وقال إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة الكلام للناس كلها ما كلنا بنبيع ونشتري أي واحد عنده محل وأي واحد عنده أي مكان بيسترزق منه لازم يطلع كل يوم صدقة علشان يطهر بيعه حتى هو راجل طيب وماشي على الصراط المستقيم يعني برضه لازم يعمل ايه يتصدق كل يوم عشان يطهر هذا المال رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى تبقى سمح في البيع وقال لهم إياكم والكذب وقال لهم إياكم والغش عارفين الراجل النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة لقى حاطين بلح فشوية رطب جايب شوية البلح اللي هم ناشفين شوية وسابهم فالنبي حط ايده كده فطلع بلح ايه ناشف فقال له انت ما خليتش الناشف لوحده ليه والطري لوحده قال أفلا عزلت الرب على حدته واليابس على حدته فيبتعون ما يعرفون من غشنا فليس منا بتاع الفكهانيه ما كلهم شغالين كده ما هو اللي على الوش حلو واللي تحت اي كلام وكل يوم يضحك عليك هو ده الله المستعان فيتجنب كذلك كثرة الحلف قال الحلف منفقة للسلعة اه هتبيع لكن ممحقة للبركة لكن ربنا مش هيبارك لك في الحاجات اللي انت خدتها النبي دخل السوق ليه بقى انت كل ده قاعد بتتفرج والنبي دخل جاب وعمل وانت قاعد بتشوف طلعت انت في الحكايه دي كلها بالالف الف حسنه والالف الف سيئه اللي اتشالوا وفرحان انت بالموضوع وقعد انت تقول يا ابن الذين يا فكهاني اللي عامل فيا الحركه دي وقعد انت طول القعده دماغك في حته تانية يعني النبي دخل ليه دخل يشتري هديه لاهله صلى الله عليه وسلم لانه قال تهادوا تحابوا اهي دي بقى المفروض على الأقل يعني تجيب لأهلك أنا بقول للشباب يجي يقول لي أختي مش محجبة أقول له طيب أنت كنت مصاحب يقول لي يعني أقول له كنت بتعمل إيه وأنت مصاحب يقول لا أقول له هو بالظبط كده جيب لها هدية وخرجها وبعت لها مسج وازيك وعامله ايه واتكلم معاها حببها فيك عشان تحب الالتزام منك هو ده انت لو النهاردة يقول لي مطلعين عينيا في البيت وبيقولوا لي ما تحضرش وما تعملش وما تسويش ده طريق الألفة جيب لهم هدية حلوة كده وقبل ايد والدتك واحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى تكفير السيئات الكبار قال أذنبت ذنبا كبيرا قال هل لك من أم قال لا قال هل لك من خالة قال نعم قال برها فالكبائر بتتكفر ببر الوالدين وصلة الأرحام يا شباب طبعا بقى مراتك دي قصة تانية النهاردة كده واخدة حقها تالت ومتلت يعني فكل واحد النهاردة معاه مراته وربنا يستر عليه انت اللي هتشتغل في البيت وانت اللي هتكنس وانت اللي هتطبخ باين وربنا يستر تهادوا تحابوا فالهدية لا شك سبب للألفة خلاص بقى الوقت بدأ يجري لقيت النبي لما جت الساعة بقت 10 11 كده تقريبا بتوقيتنا احنا يعني مش ما فيش توقيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم راح ناحية بيته وركب الدابة وتوجه إلى قباء عشان كده خليته يوم السبت لأنه كان يصلي الضحى في قباء يوم السبت يصلي الضحى في قباء ويقول صلى الله عليه وسلم من خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه كان كأجر المعتمر ده اللي يخرج يصلي ضحى في أي حتة واللي يصليها في قباء تبقى اتنين قباء صلاة ركعتين فيها مسجد قباء اللي راحوا المدينة صلاة ركعتين فيها نافلة كأجر عمرة والضحى لو خرجت ليها بأجر عمرة عمرتين يا حج في الحركة دي أي خدمة لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم الدابة الأول بسمل أول ما حط كده رجليه أول ما تحط رجلك في العربية أول حاجة تروح بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا وبعدين قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وبعدين قعد يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله وبعدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات وراح قال سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقعد يضحك انت قعدت تهرش في ايه النبي صلى الله عليه وسلم بعديها ضحك ليه فقال لك ان ربك ليعجب من عبده اذا قال رب اغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب غيرك فعشان كده ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من مغفرة الله للعبد على ايه بس تقول له غلبان يا رب وما فيش غيرك بقى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهو ماشي وانت وراه بقى لقيت النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يطلع حته عاليه يكبر شوفوا دايما كده انت لما كبرت شويه ما تنساش في رب اكبر ولما نزل يسبح النزول ده عرفت ان انت برضو غلبان وبرضو مآلك الى النقصان فتقول سبحان الله ليس لأحد الكمال إلا لله جل وعلا فهو المنزه عن العيوب لما راح قباء النبي صلى الله عليه وسلم دخل فصلى الضحى أربعا صلى ركعتين وراح مصلي بعديهم ركعتين هو كده كان ديدنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى دايما كام أربعة ممكن أنت تصليهم كام اتنين ماشي ستة ماشي تمانية ماشي ممكن تصليهم كده وممكن تتنفل زي ما انت عايز بس هو النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر حاله أنه يصليهم أربعة بسرعة بقى كده عشان دي آخر لقطة معانا صلاة الضحى لو صليتها يبقى أجرها قد إيه جالك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عارف الأربع ركعات اللي أنت صليتهم دول يعملوا قد إيه يعملوا قد إيه بقى أول حاجة قلنا عمرة وإيه تاني من صلى الضحى أربعا وصلى قبل صلاة الظهر أربعا بنى الله له بيت في الجنة وادي بيت في الجنة ثالث حاجة ان جسمك فيه 360 مفصل المفروض ان انت بتشكر نعمة ربنا على كل حاجة اداها لك لو صليت الركعتين من الضحى دول بمقام 360 صدقة قال ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى وايه كمان بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث مرة سرية بعت ناس للجهاد فقال لهم ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة ناس تروح تحارب تخلص الحكاية كلها في ساعة زمن ويرجعوا ومعاهم الفلوس كلها من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى عشان يصلي الضحى يعني فهو أقرب مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة كأنك رحت جاهدت في سبيل الله ورجعت بالثواب العظيم ده وفي نفس الوقت بقى تبقى في حفظ وأمان طول النهار ربنا قال في الحديث القدسي يا ابن آدم اكفني أول النهار أربع ركعات أكفك آخره وتكتب في مقام الأنبياء إزاي؟ تكتب أواب وربنا وصف الصفة دي للأنبياء وصف بها سيدنا داود واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب أواب يعني كثير الرجوع ليا أواب وقال وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب النبي قال بقى صلاة الأوابين مين اللي يتكتب عند ربنا فوق أواب اللي يصلي الضحى صلاة الأوابين صلاة الضحى وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين قعد يسبح وراح قال لك خد بالك أنا عايزك تطلع راجل ذكي فأنت إيه يعني وإحنا من الصبح يعني يعني فاهمين الموضوع قال لك ما تستقل الشمس يعني الشمس ما تطلعش كده فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده الشمس امتى بتبقى عمودية وقت الظهر ده كل الخلق يسبح بحمد إلا مين إلا الشياطين وأغبياء بني آدم قلت لا الحمد لله احنا طول عمرنا أذكياء والله وبعدين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قباء جاله واحد وهنا هنقف وأخبره إن أحد أصحابه مات فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لتشييع الجنازة هنقف لغاية هنا ونبتدي من المرة الجاية ونخلص بقى ال 24 ساعة من أول بقى ما هيشيع النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة ويصلي الظهر لغاية العشاء زي ما ابتدينا المرة اللي فاتت عايزك في اللقطة دي بقى تتخيل نفسك واحنا بعد ما قضينا تقريبا 12 ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم حبيته حبيته بجد بجد بجد صدقا من قلبك لو حسيت ان هو كان فعلا جنبك مش كان كل مشاكلك دي هتنتهي حسيت قد ايه احنا محرومين منه حسيت قد ايه انت فعلا محتاج له صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم انا عايزك تقولها من قلبك من جواك بجد أنا بحبك وأتمنى أني أكون في خدمتك وفي رفقتك يوم القيامة عشان كده أنا مش حمل من الصلاة عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أصل أنت قلت إنه الواحد لما بيصلي عليك ربنا بيوكل ملك عند قبرك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فيقول إن فلان ابن فلان من أمتك صلى عليك الساعة فأنا نفسي أبقى دايما اسمي على الأقل عندك وقلت إنه ما فيش حد يلقي السلام عليك سواء بقى وإحنا هنا ولا أمام قبرك صلى الله على محمد إلا رد الله علي روحي فأسلم عليه فعشان كده أنا عايز أقفل الدرس ده النهاردة وابعت سلام للنبي صلى الله عليه وسلم مني ومنكم جميعا له فالسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم